ارتفعت الاصوات في المساجد زي ما بيحصل من الستات دلوقتي لانهن لا يتقين الله عز وجل ولا يعرفن حرمه المسجد وكما قالت عائشه لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت النساء من بعده لمنعهن من من الذهاب الى بيت الله عز وجل. جايين الجامع فكانوا نادي الولاد جايين بعجله جايين بكوره واللي جايبه معاه ست عيال وسبع عيال اللي معاه عايز يقعد في البيت وتترك المسجد الاخت اللي عايزه تتعلم وعايزه تنصت نسال الله الهدايه للجميع ان ترتفع الاصوات في المساجد مش عايزين صوت يرتفع في المسجد حتى قال العلماء وحتى قراءة القرآن لأن قراءة القرآن يوم الجمعة دي بدعة لكن عشان لما كثر القراء ها وقل العلم وكثر الجهل ونحينا يا من ندعو إلى الكتاب والسنة وقدم من يهرج في الفتاوى جابوا لكل مسجد مقرئ مرتزقة ولو عدنا للكتاب والسنة لرأينا أنها بدعة من البدع ولو دخل الحبيب إلى مسجد يقرأ فيه القرآن لنهاه يقول له سيب اللي بيصلي يصلي وسيب اللي بيقرأ لوحده القرآن يقرأ وسيب اللي ما يعرفش يقرأ القرآن يذكر الله ويستغفر الله سبحانه فرأينا أنها بدعة من البدع ولو دخل الحبيب إلى مسجد يقرأ فيه القرآن لنهاه يقول له سيب اللي بيصلي يصلي وسيب اللي بيقرا لوحده القران يقرا وسيب اللي ما يعرفش يقرا القران يذكر الله ويستغفر الله سبحانه لأن إذا دخلت على المسجد وليد القرأ يقرأ عنها بدعة ربنا أمرني قال إذا قرأ القرآن إيه؟ فاستمعوا له وانصتوا يبقى أمر يا راجل أدخل الجامع أقعد عشان أسمع طب وبعدين ده تحية المسجد إيه؟ سنة مؤكدة وبعدين الاستماع إلى القرآن إيه؟ فرض رغم إنه قام على بدعة تدخل أنت في متاهة فقهية تدخل أنت في متاهة ما عرفتش أعمل إيه؟ ما بقاش عارف أنا أفطر أصلي ولا ما صليتش لكن إحنا من الواجب أن تفعل السنة خير من أن نجتهد في البدعة والعودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل فوجدنا أن تصير المساجد كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحبيب المصطفى وأيام صحابته ارتفاع الأصوات في المساجد واحد بعد ما تخلص صلاة يقرأ لك آية الكرسي الصوت ويختم وعقبال أنت ما تقول سبحان الله ثلاث مرات تريق خلص هو وقلبكم هو بيأدي غرض لا خلي الناس تختم الصلاة في سرها في واحد يختم براحته في واحد بطيء في واحد سريع في واحد قاعد يدعو دعوة انت مالك انت الله هل بلغت ان الرسول ختم الصلاة جهرا هل هل بلغت ان ابا بكر او عمر او احد الصالحين او الفقهاء الاربعه او اي عالم من العلماء ابن تيميه وابن القيم الجوزيه ختموا الصلاه جهرا ليه بتبتدعوا في دين الله؟ ليه بتقلبوا في دين؟ قلبوا في حاجه ثانيه التأليف في دين الله حرام والزيادة في الدين كالنقص فيه يجب أن نعود إلى المنابع الأولى لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتفاع الأصوات في المساجد لازم نخفض الأصوات ونتقي الله ونعرف أن هذا بيت الله ويجب أن تكون فيه السكينة والهدوء ارتفاع الأصوات في المساجد وكان العلامة اللي بعدها زعيم القوم ارذلهم كان الراجل المدير في المدرسه مكروه ورئيس مجلس الاداره مكروه ومدير المصنع مكروه ومدير المستشفى مكروه ومدير المؤسسه مكروه وسبحان الله عايزين الناس تحب الناس عايزين المسؤولين دول يكونوا محبوبين من الناس اذا اتقوا رب الناس رزقهم الله حب الناس واكرم الرجل مخافه شره اكرم الرجل مخافة شره يعني الناس تكرم بعض الناس مش عشان هو اهل الاحترام تحترمه مش هو اهل الاحترام تحترمه لانه قليل ادب اللي ماشيين ماشيين دي اللي عايشه عشان ده لسانه طويل لسانه زفر فانت ايه بتتقي الله فيه وتبعد عنه بتكرمه مخافة الشر بتاعه مخافة انه يعمل لك قلق دي من علامات الساعة حرام ان نجلس على الحرير حرام ان نلبس الحرير هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذت القينات والمعازف قلنا القينات جمع قينه والقينه اللي هي الايه الرقاصه عندك دلوقتي رقص شرقي ورقص غربي وركن جرود ومش عارف الشفطه الشهر والمطمطناه والخيبه المتلتله والبلا الازرق وكله انواع سبحان الله كل ده يقول لك بس في يا استاذ رقص هقول لك عليه مش حرام ابدا يا سلام في رقص مش حرام ايه ده؟ يقول لك الدليل تتقبله يا بعيد لا اله الا الله بل ايه؟ ويقول لك السباحه التوقيعيه شعب مش لاقي ياكل وعنده سباحه توقيعيه يجيبوا بنات يرقصوا في الميه يعني الخيمه في البر وفي البحر تتخذ القينات والمعاد يقول لك ده فيه مدارس للرقص يا سيدي ربنا يهزها من جذورها اه سبحان الله ان تتخذ القينات والمعازف انواع الموسيقى بقى فرق يقول لك ده دليل على حضاره الشعوب والاسلام مش دليل على حضاره الشعوب يعني بالله عليك شويه المصلين لو ابو وش منور اللي قاعد ده سواء جوه المسجد او بره او اخواتنا المسلمات اللي ربنا يهديهم ويبطلوا خناقات ودوشه في المسجد برضه يقعدوا يسمعوا سبحان الله دول مش وجه حضاري يعني ما نفخرش بيهم لازم هم دول اللي هينزلوا رحمة ربنا على العباد اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا من أسباب رحمتك لعبادك يا رب العالمين واجعلنا من عمار بيوتك في أقصى الشمال وأقصى الجنوب يا رب العالمين أن تتخذ القينات والمعازف وأن يلعن آخر هذه الأمة أولها انما لا تصل الى اللعنه يعني ايه واحد يبقى قاعد قدام التلفزيون الفيديو بتاع يا استاذ بتيجي عندنا ده الصحابه كانوا بيعملوا يقول لك اوه هيقول للصحابه بقى لا كان عندهم لا تلفزيون ولا فيديو لو كان عندهم كانوا قعدوا اتق الله اتق الله ده احنا لو في حكم الاسلام احنا نمسكك بس ازاي هنمسك ايه؟ لكن سبحان الله هو يتكلم عن ابي بكر وعن عمر كما كان لا يتكلم سبحان الله يا اخي ده سبحانه مقسم الارزاق ربنا بيرزق هؤلاء الذين يخوضون في الصحابه سبحان الله وانت مساله الرزق دي برضه مساله يجب ان تكون انت فيها واثق من فضل الله عز وجل الراجل الاهبل اللي كان اسمه بيكاسو ده ها كان يمسك القلم ويشخبط شويه شخبط لك هذه اللوحه دي ب 20 مليون نص عيني فيها التمثال حاجه وده غير فاهم اللي رسمها انا واثق انه مش فاهم طب دي لوحه بيكاسو يا سلام دي بس ايه فيها يا استاذ جايب لوحه فنان جايب لوحه سودة سودة فاتحه ايه دي؟ دي لوحه اسمها القاتله بس انا مش شايف قاتله ده كانت قاتله ليس بالليل واحد قرص عليا من اهل الفن احضر معرض يا اخينا انا ماليش في الكلام ده لا ده معرض عن ال ال السلم والحرب هذا معرض اكيد يعني فيه مدافع ودب اسوء والح علي في المساله رحت قعدت ابص في اول لوحه اياك افهم انت يمكن غبي جبت استاذ لنا فاضل يا دكتور فلان قال لي نعم تبص على اللوحه دي فهمت حاجه والله ابدا يمكن احنا الاثنين اغبياء تعالى يا ثالث المهم جبنا صاحب المعرض قلنا له ايه اللوحه دي؟ قالوا انتوا شايفين ايه؟ والله انا مش انت المعرض عن السم والحرب لا. انا شايف واحد طاير لفوق يبقى دي دليل ان في قنبله او وقع من طياره او حاجه ده انا في في, في سهم وتحت شبكه بيتهيألي كده يعني مثلا الجيش بتاع او عملها له عشان ينزل عليها بتاع السيرك ما يتخطش فرحت انا اللي هبل هو الموضوع غريب جدا قال لا لا لا لا ده ده اللي فوق عباره عن ضياع الانسان ال- ال- ال- المعاصر في متاهات الحياه يا سيدي الله يهدي البعيد وده لا ضياع ايه يا استاذ؟ جد معرض عشان توريني الضياع هو في ضياع اكتر من اللي انت فيه فالمهم سبحان الله أو سبحان الرجاء وتلاقي عين العامل الغلبان الموظف فيكم قاعد من الصبح من 6 الصبح ل 10 بالليل قاعد يحرس في الشغل واخر اليوم جوزين جنيهات ثلاث جنيهات مفيش غيرهم خمسه بالكثير وراضي ده بتربح وربنا بارك لك فيهم سبحان الله وابعد عن الشخبطه اوعى تضحك على الناس وتعمل تقول لي لوح المهم ما توحد الله انا بس حبيت اخفف عنك شويه ايه لان علامات الساعه درس من الدروس الشديده شويه صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلعن آخر هذه الأمة أولها أن لما تظهر ال 15 خاصة دي وكلها ظهرت إيه؟ أن تنتظروا خصا من السماء أو مسخا وريحا حمراء وبلايا تتتابع كعقد انصرف سلكه فتتابع يعني المصائب تيجي ايه؟ صرخ ورا بعضها نسأل الله العفو والعافية لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضرا يا سلام يا رسول الله يا سلام يا حبيب الله يا سلام يا من لا تنطق عن الهوى أن تعود أرض العرب الجزيرة العربية ترجع مروج مروج خضر تاني ترجع حقول مرة تانية دليل على أن ترجع على أنها كانت إيه الأول؟ كانت خضراء وبعدين بقت إيه؟ صحراء وبعدين ترجع تاني إيه؟ القمح دلوقتي السعودية بتصدر قمح واحنا يا بلد النيل بنستورد قمح دي من مضحكات الزمن ها بلد فيها 11 كلية زراعة ها قلت طب ما تقول لي روح بجد مش بتلاقي شوف كم ألف خريج وكم فلاح عندنا والمية موجودة بنستورد قمح سبحان الله وكلما نذنب ونفتح بنوك جديدة للربا ونتعامل بال- بالمعاملات السيئة وتنتشر الفوضى والمجتمع في المجتمع الآفات تاكل الزرع والبلاوي تنزل على المزروعات والسقفة تنزل على الفلاحين والفلاح بعد ما كان بينام العشاء ويقوم الفجر يظهر قدام الفيديو لغايه الساعه 3 ويقوم الساعه 12 الظهر حاطط السندوتش فينو في جيبه ورايح الغيط وحاطط الكتف على الحمار نسال الله الهدايه نسال الله الهدايه وعايز الخير ينزل وحد الله يا مؤمن وقول لا اله الا الله إذا لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضرا ترجع مرة ثانية طيب إيه كمان لا تقوم الساعة حتى اسمع اسمع بقى اللي رواه مسلم بقى اسمع دي حتى ينحسر نهر الفرات عن كنز من ذهب أو عن جبل من ذهب يتقاتل الناس عليه يقتل من كل مائة تسعة وتسعون لا ينجو إلا واحد يقول ربما أنا الذي أفوز بالجنة يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب الذهب أنواع النهاردة في ذهب أبيض ها وذهب أسود وذهب أصفر صح ولا لا؟ الذهب الأصفر اللي بتلبسه الستات والذهب الأبيض يقول عليه البترول ها القط ولا ايه حاضر القط القط والذهب الاسود البترول حاضر طبق الرسالة زي بعض كان بلال رضي الله عنه عندما يؤذن بلال كان اصلا جنسيته ايه؟ حبسي فكانوا يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سيدنا علي قال ايه؟ عايز ياخدها منه قال له يا رسول الله انه يلحن في اللغه سيدنا علي عايز يفوز لكن هو اللي ايه؟ اللي قال شوف سيدنا الحبيب يطيب خاطر بلال وليه اسكت يا علي لن يؤذن الا بلال ان سينه عند الله تكتب سينا تعقده نرجع انت ما تاذنش انت ها سبحان الله يقول له لا يا علي انت عايز ايه؟ ده طلب بيقول اشهد ان اشهد يعني اذا سيدنا بلال كان يقول يا حبيبي ما كده اه كان خواجه لكن شوف الاسلام عمل فيه ايه؟ آه، رضي الله عنه وده الله على صحابة رسول الله فهم. قال له لا يا علي سبحان ده السن بتاعته بتكتب عند الله فيه يعني سبق الإسلام ده ها سبحان الله يبقى إذا أن سبحان الله آه، ينحسر نهر ال- ال- ال- ال- الفرات عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس يموت من كل 99 إيه آه، من كل 199 يقول كل واحد ليتني إيه أنا الفائز بالإيه بالكم طبعا كل الكلام ده إيه لا تقوم الساعة حتى تذهب البركة من الوقت فيتقارب الزمان فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة حصل ولا ما حصلش؟ ها؟ يبقى يوم الاثنين اللي فات هو كان امبارح ها؟ والاثنين وراه الجمعة وراه الاثنين وراه الخميس سبحان الله يتقارب الزمان هذا حدث البركه منزوعه من الوقت بيسالوا ابو حنيفه شو البركه في الوقت عندهم ربنا كان بيبارك لهم في وقتهم قالوا يا ابا حنيفه قال لهم نعم في كم يوم تختم القران في كم يوم بتختم القران هل في الصلاه ام في خارج الصلاه قال الله الله الله لو ليه ختمة في الصلاة وختمة خارج الصلاة طب في الصلاة قال لهم في صلاة الليل أم في صلاة النهار قال الناس إذا بركة في الوقت ولا مش بركة في الوقت أكيد بركة أكيد ربنا كان بيبارك لهم إذا ربنا نزع البركة من الوقت ونزع البركة من الأعمار لا بركة في العمر ولا بركة في الرزق نسأل الله أن يعيد البركة إلينا مرة أخرى معلومات الساعة أن تكلم اتباع الإنس وأن يكلم المرء عزبة صوته وأن يحدثه فخذه بما أحدث أهله من بعده أترجم صلوا على رسول الله أول علامة من الثلاثة الجداد دول أن تكلم اتباع الإنس إزاي؟ كان في واحد يهودي اسمه أهبان اسمه إيه؟ أهبان أهدان عنده شوية غنم بيرعاها في المدينة طلع عليه ذئب خطف نعجة من النعاج جري الذئب بالنعجة أهدان جري وراه يا ذئب نعجتي يا ذئب نعجتي الذئب راح رامي النعجة واقع اقع يعني ايه قعد على ايه على المؤخره ورجليه الخلفيتين وقال له يا اهبان الا ادلك على خير من ذلك فابان بص قال مين مين اللي بايه مين اللي بيكلمني من يكلمني فبص ما ليش الا الديب بس عجبا ذئب يتكلم قال له واعجب منه نبي بين هذه النخلات هاجر من مكة إلى يثرب يحدث الناس بما مضى وبما هو آت إن آمنت به دخلت الجنة اليهودي برضه إيه الكلام اللي داخل لفوق قالوا القطيع بيت الغنم يعني ده انا سبت اسيب الديب عير على الغنم ها قالوا لا تخف سأرعى لك غنمك حتى تعود راح أهبان قال لجماعة اليهود قرايبه فيه الجماعة في رسول بعث وهاجر من مكة للمدينة عندنا هنا من يثرب قالوا اه واسمه محمد هو فين؟ قالوا في دار بني النجار راح له الحبيب بص عليه قال له يا أهبان ماذا قال الذئب لك؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هذا في الحديث الصحيح هذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فاذا هذه علامه من علامات ان تحدث اتباع الانس ايه كمان انت بتشوفها في المجتمع دلوقتي ها في عالم السيرك في عالم السيرك عالم السيرك ده عالم غريب صح ولا لا؟ ده بيروح بيوشوش الاسد كلمتين الاسد يقف يقول له كلمه تاني الاسد يكسر يبقى بيفهمه ولا بيفهموه؟ أو نوع من الكلام وأن يحدث المؤمن عجبة صوته يعني العجبة آخر الجلدة بتاعته أو العصاية مش في عصا كده العصاية بتبقى إيه؟ ملوية كده شوية الرسول بيقول الواحد يكلم الع... اللاوية بتاعت العصا دي طبعا الصحابة شافوا الكلام ده ما حصلش لكن أنت ممكن لو كاتب صغير كده وتقعد تكلم روحك وتسمع لروحك صح ولا مش صح؟ اخواننا اللي بيسجلوا مئات المسجلات اللي جوه دي ليحدث الانسان عجبة صوته وان يحدثه فخذه ها بما احدث به اهله من بعده ممكن تدوس على الكاتب او تحط انت واد لئيم تحط في سماعه التليفون بتاع ايه مسجل وتشوف مراتب بتقول ايه لحماتك بعد ما تخرج صح ولا مش صح؟ تشتغل تبع الجاسوسيه ممكن لو رسموه كده بس بلاش تعملها ولا تجسسوا ولا تجسسوا لكن حصل ولا ما حصلش يبقى اذا ان ممكن الانسان يعاد الكلام مره ثانيه حد كان يصدق ان الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي نسمعه بعد كده مره واثنين وعشرين على الطريق او نشوفه مين كان يقول؟ لو من 100 سنه او 200 سنه بس واحد يقول ايه رايك بقى؟ انا ممكن اطلع لك صورتك على الحيطه كده بكلامك يا راجل قول كلام عندي يا راجل يقول له سبحان الله ها ده العام اللي اخترع التليفون ها كان يتصور ان التليفون النهارده في في اليابان بيكلمك وشاف صورتك التليفون التليفون المرئي قدامه شاشه وقعد يكلمك ازيك وعامل ايه وشايفك وانت بتتكلم وهو شايفك وانت وانت بتتكلم ها. علم الانسان ما لم يعلم هو العليم الخبير وده كل ده من علم الله لا شيء كل ده لا شيء من علم الله ابدا هتوحدوه لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل الفحش يعني ايه الكلام الوحش اظن الكلام الوحش ده في كل حته في الشارع وفي الشغل والبذاءة باللسان البخل البخل موجود سبحان الله وان يظهر السحوت ويهلك الوعول قال يعني يا رسول الله قال الوعول اشراف الناس الناس المحترمه المؤدبه ويظهر السحوت الناس اللي ايه؟ اللي تحت في حته عيل صغير واحد حاطط لك رجل على رجل ولد يا عيني سبحان الله ابوه دخله بالرشوه الشرطه ولا بتاع ويطلع ظابط في القسم قاعد حاطط رجل على رجل سنه 22 سنه وواحد عنده 70 سنه قد جده داخل يقول له يا ابني يقول له بقول لك ايه يا حاج كانوا علموه الادب كانوا يقول له اتفضل يا ولد استريح فيهم ناس طيبين فيهم ها ناس الراجل يتعلم- يعلموه الادب يعلموا كيف يعامل الناس في حصص مع علاقات عامة بلاش الدين إن كانوا يزعلوا الدين يعلموا العلاقات العامة المتهم بريء حتى تثبت إدانته لكن يبدو احنا في دول الإسلام متهمون حتى تظهر براءتهم فمن الواجب يا- ال- ال- ال- ال- المسلم يحسن معاملة كبير السن يحسن معاملة أهل العلم أن يظهر السعود اللي تحت يطلع فوق يعني بالبلدي كده القوالب نامت والانصاف قام طب افتح عليه والذي نفسي بيده ده مين اللي بيقول ليبيتن قوم من امتي على اثر وبطر ولعب وخمر ورقص فيصبحون وقد مسخوا قرده قالوا ويشهدون ان لا اله الا الله وانك رسول الله قال نعم ويشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله سوف يمسخوا والعياذ بالله الى قرده وخنازير هي العلامه دي لسه ما شفناهاش ولكن قد يكون المسخ اللي موجود هذا المسخ قد يكون مسخ معنوي او يكون مسخ حسي فعلا وان البراءه التي تبخرت من وجوه اطفالنا والحياء الذي ضاع من وجوه بناتنا ربما هذا نوع من انواع المسخ قال يا رسول الله اللي يمسكوا القردة والخنازير دول مسلمين يمسكوا بالشهادتين قال ايوه ليه يا حبيب الله؟ قال باتخاذهم القينات والمعازف وشربهم الخمر ولبسهم الحرير والعياذ بالله رب العالمين. من علامات الساعة أن تفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ ما عليه أنا وصحابتي صلى الله عليه وسلم. شوف هو كان على إيه وكان جامعه ماشي إزاي وأسلوب حياته إزاي والصحابة ويمشي على طريقهم. لا تقوم الساعة حتى يتقاتل اليهود مع أمتي فيختبئ اليهودي وراء حجر ووراء شجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم إن يهوديا ورائي مختبئ تعال فاقتله العلماء برضو بيقولوا إما أن يكون ده فعلا الحجر والشجر هينفعوا إلا شجر الغرقد هذا شجر اليهود لكن انت لما تروح القدس ويافا وحيفا تبص تلاقي الاسرائيليين واليهود مليينها زراعه شجر الغرقد ل- لعلمهم بصدق رسول الله الشجر الغرقد ده اللي يستخبى وراهم مش هيقول عليه فهم مكسرين زراعه شجر الغرقد وفي راي للعلماء بيقول ان احتمال ده نداء معنوي يعني ايه؟ يعني ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونحارب اليهود فندمر الحصون فمفيش حصون يختبئوا فيها فنستطيع قتلهم واسرهم بسهوله ان شاء الله ويعود الينا المسجد الاقصى مره ثانيه ان شاء الله امين يا رب العالمين. لا تقوم الساعه حتى يتقاتل الناس على المال والدنيا لا على الدين اي اتنين بيتخانقوا ببعض تلاقيه بيتحاربوا على ايه؟ يا فلوس تعالى في المحكمه واحد بيرفع قضيه على واحد عشان سب الدين ما حصلتش ها حد رفع قضيه على واحد علشان شافه ما بيصليش حد رفع قضيه على واحد عشان شاب بيهزأ عالم من العلماء لكن كل القضايا والمشاكل والقتال والمقاتله كله على ايه؟ على الارض ها ومنابع البترول والفلوس والشركة والثروة والبيت والغيظ والخيبة نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل ترتقي الساعة بالله عليك انا عايز صنايعي في مصر تجيب كلمه واثق فيها سباك نجار حداد ها فني آه، اي حاجه يقول لك بكره جاي لك بكره ده من سنه 85 مجال مرست عهودهم تلاقي الراجل قال كلمه ويبحثها باع البيعه ويرجع فيها يقول الكلمه يقول لك انا ما قلتش يتفق في الجوازه بعدين لا الله مرجت عهودهم يا سيدنا ابو بكر شوف بقى الفرق بيننا وبين الصحابه شوف الفرق بين اللي فوق واللي في البدروم تحت ابو بكر المطعم بن عدي خطب عائشه بنته بنت ابي بكر لابن المطعم مطعم بن عدي احد اكابر العرب راح ايه خطب لابنه السيدة عائشة قبل خطبته لرسول الله الرسول طلب صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة فأبو بكر رفض يديه إجابة حتى يتحلل من وعده لمطعم مع ما في فخر ما في الفخر وما في حب رسول الله ل- ل- ل- القلبي لأبي بكر وحب أبو بكر للرسول لكن هو عايز يتحلل من وعده الأول لكن الكلام ده العظيم ده اللي احنا للأسف مش طيبين راح لمطعم يا مطعم يا ابن عدي قال له نعم قال له أنت أحد أكابر العرب وذكرت لي ابنتي لابنك أعند رأيك فلسه عند كلامك مش بتصدق تلاقي واحد غني جه الحق خد له الباقي راحت طالعه مرات مطعم بن عدي قالت له يا ابا بكر لا نعطي ابننا لابنتك حتى يكفر بدين ابائه واجداده ده بنتك تلقاها اسلمت زي حالاتك ها وتاخد ابننا تخليه يطلع من دين اللات والعزى لدين الله ودين محمد وده كلام ما ينفعش فحصل ايه؟ اسمع بقى الرجوله بقى العربيه ابو بكر كانه ما سمعش ماذا قلت يا مطعم؟ يعني كان الست ايه؟ ما انت مالك انت كلام رجاله مش مراتك تقول بقول لك يا راجل انت يعني انت للراجل يعمل لها مونتاج و- اصل الحقيقه يا ابني ده هندم الاخر دول مراتي قالت لا لكن ابو بكر اعتبر الست مالتش حاجه قال له يا مطعم ماذا تقول؟ قال له الرأي ما سمعت يا حلاوتك خلاص لا أما أنا كبر العرب ونفخ أوداجك و... أبو بكر فرح فرح ليه؟ فرحتين ان بنته مش هيتجوزها الراجل ابن الراجل الواد ابن الراجل ده اللي ابن امه لان الست يبدو هي المسيطره زي ام جميل ودي نقطه مهمه جدا ده ابن امه ده مصيبه يبقى انت هات له ورا هات له قدام والنقطه الثانيه فرح لان امر زواج السيده عائشه من سيدنا الرسول ايه؟ لازم بس لازم يتحلل من وعده الاول شوف الادب توحدوه اظن انا بقول كلام عن ناس تاني لا انا عايز الكلام لكم ولم وليا ولكم يبقى اذا رايت الناس وقد مرجت عهودهم هكذا قال فان وراءكم ايام الصبر يعني ساعة ما العهود كده دخل في بعضها والناس ترجع في كلامها يبقى لازم الايه؟ انتوا يا مسلمين عليكم الايه؟ الصبر القابض على دينه كالقابض على قطعة جمر أو القابض على جمر رواية ثانية كده بتمسك حتة ورعة كده تقدر تمسكها فاللي ماسك على دينه دلوقتي هو كده عمل الواحد منهم كخمسين منكم قالوا بل منهم يا رسول الله قال بل منكم يعني الواحد في سنة 1900 قد 50 من الصحابة إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. حنين علينا الحتة دي. آه لأن أبو بكر يلاقي جنبه عمر وعمر يلاقي جنبه علي وعلي يلاقي جنبه عثمان لكن أنت يا عبد الحميد يا غلبان تلاقي جنبك مين؟ تلاقي واحد واحد ييأسك من رحمة الله، يقنطك من فضل الله، يخليك تشهد شهادة الظروف. الراجل اتكل على الله بس يعني والحاج قبلوه راح استغفر صلى على رسول الله لن تقوم الساعة حتى لا يستمع إلى العليم كلام العالم يبقى تقيل على القلب قوي ده كل حاجة عنده حرام ولا يستحيا من الحليم الراجل الكبارة في عيلته مفيش حد يسمعه تلاقي العيال هم اللي عايزين يحكموا لا يستمع إلى العليم ولا يستحيا من الحليم ألسنتهم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب يعني اللسان عربي لكن لما تدقق أو ما تلاقوش عربي ده البنت اللي بتبيع ميعاد الطيارة في المطار ولا ميعاد القطر في محطة مصر بالله عليك بتكلم جوزها بالشكل ده في البيت ده كان ما يقومش من جنبها صح ولا مش صح؟ انا بكلمك دغري انا احب اجيب من الاخر ما تعتبروش سوء ادب يعني لكن القضيه يقول فلا يخضعن بالخوف فيطمع الذي في قلبه مرض يعني كلمه الو دي لازم تبقى خشنه شويه واحسن منها السلام عليكم لما مراتك علمها في البيت لما ترفع سماعه التليفون بدل الو يبقى السلام عليكم بحق مش مش راجل على السماعه تاني يقول يا ترى يا ترى لا فبالله عليك الخضوع بالخوف وبالذات بتوع العلاقات العامة واللي بيتعامل مع شيء بياخد من جنسه اقعد مع واحد كوافير كده بتاع, بتاع حريم ولا ترزي حريم بالله عليك بص على بقه وهو بيتكلم ايه يا اخويا الرجاله راحوا فين؟ الرجاله نفسه ولا ايه؟ هو الراجل بيتكلم لسان الطه عنده كده والكاف مش موجوده والخاص كاف وبلاهم تبكيها يبقى اصل انا راجل بتعامل مع مع الجنس الاخر حبيتهم عليك فلوسك حرام يا واصل انت ده الرسول لعن المستوصله والواصله الكوافره السيف طب انت تروح فين هدايه؟ لك والحمد لله احنا في جميع انواع العلوم متاخرين بس الحمد لله الكوافرات بتوعنا المصريين بيروحوا العالم بيكتسحوا الم... ايه المسابقات وبيطلعوا الاول. طب كده ده هناك تسخر يا راجل أن يكون السلام للمعرفة من علامات الساعة اللي يعرفك يسلم عليك واللي ما يعرفكش ما يسلمش عليك حصل ولا ما حصلش؟ ها؟ لما تمشي سنة واحد يسلم عليك ما هتبص له كده ما تقولش السلام إلا لما تعرفه طب ليه؟ فرضوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله 30 حسنة وفي الرد 40 حسنة وإن لم يرد فإن الله يرد يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلام يا ابن مسعود قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين حتى يتدافع على مسعى على مدينة يعني. حتى يتدافع الناس للإمامة فلا يجدون من يصلي به اطلع فلان صلي يا عم انا مالي ما اعرفش اطلع فلان صلي يا حبيبي ما اعرفش ده يقول لك ده في وجهه والامام ضامن واذا صلى الامام فدعا لنفسه فقد خان الامانه وال- والامام اذا غلط الغلط عليه هو واذا الماموم غلط برضه الغلط على الامام عم بقول لك ايه ده جدال وامثال لا مسؤوليه ان يتدافع ليه قله العلم برضه قله العلم ها ولذلك الراجل يقول ايه؟ يقول يا اخي صليت صلاه غريبه قوي في الجامع جابوا ميت قالوا قوم نصلي الراجل كبر قريت الفاتحه قال الله اكبر ركعت لسه نفسي راكع لوحدي ما هي يا ابني دي صلاه الجنازه ما فيهاش ركوع ما انت لو رحت الجامع وع- واتعلمت من الفقهاء والعلماء وقلت لهم يا سيدنا الشيخ اشرح لنا صلاه الجنازه يشرح لك لكن عشان ما يعرفش حتى ينزل بأ- بابواب المساجد رجال كأشباه الرجال شفت تفسير الرسول ده؟ يعني عيد على باب المساجد رجاله بس مش ايه؟ كانوا مطلعين اغنيه زمان من زمان قوي لك رجاله وطول عمر ولادك يا بلدنا رجاله واخد بالك ومطلعين خمسه بيرقصوا طب رجاله منين وبيرقصوا؟ تقعد ترجمها مع دماغك كده فعلى على باب المساجد رجال بس اشباه رجال اشباه رجال ليه أشباه رجال؟ قال لأن لهم نساء كافيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يسمن ريحها وإن ريحها ليسمم من مسيرة كذا وكذا العنوهن فإنهن ملعونات يبقى لهن نساء كافيات عاريات ولازاي ازاي كافيات وفي نفس الوقت ايه؟ عاريات كافيات من وجهه نظرها ومن وجهه نظر جوزها تلاقي الراجل الديوث اللي هو مراته طالعه بقصير تلبس الفستان اللي حاجه وتقف قدامه حاج محمود ايه رايك يا اخويا في الفستان ده؟ يا سلام لو يضيق شويه من الجوز يا راجل يا طيب يا راجل اتق الله الاحمر عينيا ايه اللي انت عامله ده؟ ده كلام ده مش تخرجوا بيه ما نتفرج عليكي يبقى بتعيد النظر يا سلام لو ال- لو الاحمر يسال شويه يقول لك يا راجل اتق الله سبحان الله كافيات في عرفها وعرف جوزها لكن هم اصلا ايه؟ عاريات سلام يا بلاغه الحديث امال هو بيجيب كلام من كده كافيات عاريات مائلات يعني ايه؟ هي ماشيه ايه؟ مايله مش ماشيه دغري ب- ب- سيدنا عمر كان بيقف كما وقف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الرجل الصالح اللي جت لسيدنا موسى قال وجاءته فجاءته احداهما تمشي على ايه؟ على استحياء يا خبر شوف القران حلو ازاي على استحياء سيدنا عمر ايه؟ قال جاءت غير خراجة ولا ولاجة قال يعني ايه؟ يعني مش خراجة يعني كثيرة الخروج الموظفة اسمها ايه بقى؟ آه. خراج ولا ولاده يعني كثره الولود في البيوت والاماكن وانما جاءت تنفع قال له يا ابن الخطاب انت بتجيب كلام منين؟ ايه يعني تنفع دي؟ قال جاءت كما يستسير كمشية الرجل زي الراجل وفي ستات ما شاء الله كده اللي هم مين؟ ستات الفضلات اللي بيصلوا معانا اللي لابسين جلابيب واسعه حد يعرف دي كانت تخينه رفيعه مش عارف رجيم مش رجيم احنا مالنا رجيم مش رجيم ده صاحبها انت مالك انت راجل موظف ديوم يقول ل زميلته ايه؟ ايه مالك كده خدت اليومين دول؟ عامله رجيم ولا إيه؟ انا شايف كده خدت فيكي 8 كيلو انت وزنتها؟ بس خلينا مش نفتح في الموضوع خلينا نخلص على ما من علامات الساعه كافيات عاريات مائلات مميلات يعني بتميل نظر الرجاله ناحيتها بتميل القلوب اللي بتشم البرفان والريحه شعورهن كأسنة البخل شعورهن بس الأسنة جمع سنام والسنام اللي هو إما الجمل اللي له سنامين وفي جنينة الحيوانات جمل له آه، سنامين هو دي سبحان الله عاملة فورمة يعني عاملة فورمة إذا لما تيجي تغتسل الموظفة تخاف المتبرجة تخاف تجيب المية عند شعرها لان الفورمه مدفوع فيها الشيء الفلاني مدفوع فيها يجي 10 متر انا عارفه بيضحكوا عليا دلوقتي انا عارف ان مش 10 اكيد يعني مبالغ وانت يا راجل انت انت, انت عارف المرات دي بتدفع كام بالظبط اتق الله انا جمال حرام المهم لا ان شاء الله انه نعيذكم بالله من ان يكون حد يشوفه كده الراجل بيبص ورا مفكر بيشاور على واحد بيبص اخ ما فيش اخف من دم المصريين يعني سبحان الله المهم فشعورنا كأسئلة البخل فتخاف تغسله لان الفلوس شويه لا لازم تغسله اذا عايز تغتسل من الجنه لازم تغسله طب ينفع سيدنا الشيخ لازم تغسله المايه تغرقه سبحان الله والراجل يا عيني غلبان كوفير جه حضر مره في السنه قال لا ده انا لسه خريج ده اكلمه من قرب ده بيحكي لي قلت له شغلتك حرام قالوا الحل قلت له قلبها رجال المهم ربنا هداه وربنا يبارك فيه وقلبها رجال يقول لي ايه؟ شهر شهرين يجب حد يهاوب عن ناحيته المهم قلنا لاخواننا في الجامعه يا اخوانا بروح عند اخوكم فلان نفعوه بدأوا الناس يروح لكن الشيخ بخمس قروش من الرجاله بثمن عمل رسم للست يعني ايه؟ قال انا الست بعمل لها شويه بوليتيكا واخد 10 دقايق الراجل افضل واقف يعمل لي كف من هنا اعمل فين قصر السواد اعمل لي القفا وريني في المرايه بعدين اديني جنيه قلت له ان الست اللي تعبانه في الفلوس لان الفلوس محمود ربنا يكرمك يا محمود حتى يتباهى الناس في المساجد او بالمساجد الناس في المساجد يقول لك انا عاكس بقى احفظ كان يقول لك احنا بنينا حته جامع في بلدنا سبحان الله فسبحان الله ان يتباهى الناس في المساجد او المساجد وان سبحان الله العظيم تزين المساجد زخرف يبقى احمر واخضر واصفر وايات ومش عارف ايه وزخرفه تخلي الناس ايه سبحان الله اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم هذا تقريبا ناخذ من 50 علامه من علامات الساعه ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا الاثنين القادم بقيه علامات الساعه الصغرى لنبدا بعد ذلك في علامات الساعه الكبرى جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته